احنا بنعمة ربنا النهاردة هنحاول ندرس قصة حياة آدم وحواء طبعا هي يعني معروفة لكن هناخدها بشكل دراسي شوية أول ثلاث إصحاحات من سفر التكوين سفر التكوين قبل ما أدخل فيه نعرض بسرعة العهد القديم كله وطريقتين لفهم العهد القديم الأول عرضه كتاريخ وبعدين عرضه كأسفار عرضه كتاريخ بنبتدي من شخصية آدم وبعدين نوح إبراهيم إسحاق يعقوب وبعدين موسى يشوع فترة القضاة ويجي في آخرها صمويل النبي أنا بحكي بسرعة أول أقولها تاني أول شخصية آدم حوالي 4000 سنة قبل الميلاد أو 6000 سنة من النهاردة تقريبا يعني وبعدين ننط شوية تيجي شخصية نوح وبعدين شخصية أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب الآباء البطاركة يسموهم وبعدين يوسف ياخد شعب اليهود وينزل مصر كانوا لسه 60 70 واحد يطلع منهم بيهم موسى وهم نص مليون نسمة من مصر بعدها ب 400 سنة يشوع يسكنهم في كنعان ويبدأ يبقى في شعب اسمه شعب الله له مكان وله جيش وكده يجي بعد يشوع ناس اسمهم القضاء اللي هم القادة يجي منهم في الآخر صمويل النبي وعند صمويل النبي الشعب يطلب يبقى فيه ملك فيتحول الشعب من مجرد شعب إلى مملكة اتغير اسمه من شعب إسرائيل إلى مملكة إسرائيل مملكة يجي في الأول شاول الملك وبعدين داود وبعدين سليمان ده عايز شعب إسرائيل بعد سليمان المملكة تتقسم اتنين مملكة الشمال ومملكة الجنوب ويقعوا مع بعض وتبقى فترة انحراف ديني أو انحراف روحي عن ربنا كل ملوك الشمال منحرفين أغلب ملوك الجنوب برضو منحرفين ودي الفترة اللي يجي فيها كل الأنبياء عشان يرجعوا الشعب لربنا أشعيا وأرميا وحزقيال ودانيال وهوشع ويوئيل وعاموس وكل دول في الآخر خالص في الفترة دي يحصل نوع من السبي سبي للشمال في الأول وبعدين سبي للجنوب السبي في الأول كان في أشور وبعدين بابل السبي ده يعني يذلوا الشعب اليهودي وياخدوهم أسرة إلى بلادهم وبعد كده لما الشعب بيتوب بيرجع تاني لبلده يعمر أورشليم ويبني الهيكل مرة تانية الهيكل اتبنى سنة 1000 تقريبا قبل الميلاد في عهد سليمان عشان كده اسمه هيكل سليمان اتكسر كذا مرة بس ما كانش تدمير شامل لكن كل ما كان جيش يدخل أشور أو بابل أو غيره يهد شوية في الهيكل ويرجع اليهود يعمروه تاني لغاية ما تجدد قبل المسيح بحوالي 46 سنة يعني في الفترة الأخيرة قبل ميلاد المسيح كان بيتجدد وبعدين آخر فترة بعد رجوع اليهود اسمها فترة المكابيين نسبة إلى واحد اسمه يهوذا المكب ده كان زعيم روحي تحدى الرومان وفضل يعمل ثورات فاسمهم المكابيين وبعدين آخر 400 سنة قبل المسيح تقريبا ما كانش فيه أنبياء خالص فكانت الناس جعانة للروحيات وجعانة لصوت ربنا لأن آخر 400 سنة تقريبا كلها ما فيهاش أنبياء يعني من 800 ل 400 قبل الميلاد في حوالي 18 أو 20 نبي ورا بعض لكن آخر 400 سنة ما كانش في حاجة خالص فكانت الناس بقى على آخرها مستنية المسيح يجي لغاية ما ظهر يوحنا المعمدان وقفل العهد القديم باستقبال المسيح له المجد وعهد جديد ده من الناحية الزمنية الكلام اللي قلنا ده يستغرق حوالي 4000 سنة الحاجات المهمة تعرفوها أن سليمان تقريبا عند ألف قبل الميلاد وبالتالي كل الأنبياء اللي بعد كده في آخر ألف سنة قبل الميلاد الكتاب المقدس عبارة عن عهدين عهد قديم وعهد جديد العهد القديم 46 كتاب 46 سفر والعهد الجديد 27 سفر 46 كتاب دول بيتقسموا أربع أنواع من الكتب أو الأسفار أول مجموعة من الكتب ودي اللي هنشتغل فيها النهاردة مجموعة التوراة التوراة هي كتب موسى الخمسة التكوين والخروج واللاويين والعدد والتسنيم وده كان لقب مشهور كلمة التوراة معروفة من وقت المسيح ساعات تتسمى توراة موسى ساعات تتسمى شريعة موسى ساعات تتسمى موسى بس ولا تنسب إليه كشخص مقصود بكلمة موسى أحيانا كتاباته وأحيانا تتسمى موسى والأنبياء نسبة أن موسى الجزء الأول من العهد القديم وبقية الأنبياء بقية الأجزاء التوراة لها مكانة خاصة لغاية النهاردة عند اليهود يعني تعامل معاملة أعلى من بقية أسفار العهد القديم تاخدوا بالكم احنا حتى في الطقس القبطي مثلا وقت قراية الرسائل البولس والكاثوليكوم ممكن نقعد لكن عند قراية الإنجيل كلنا نقف نفس التقدير بالنسبة لليهود للتوراة عن بقية الكتب في العهد القديم بعد التوراة في مجموعة اسمها مجموعة الكتب التاريخية أسفار تاريخية معناها بتحكي حكاية الشعب ده ماشي ازاي تبدأ بسفر يشوع وبعدين القضاة رعوز صمويل الأول والثاني ملوك الأول والثاني أخبار أيام أول والثاني عذراء نحمية طوبيا كل دول اسمهم أسفار تاريخية وتنتهي بآخر سفرين حذفوهم البروتستانت المكابيين الأول والثاني دي أسفار تاريخية بتحكي حكاية الشعب ده ومساره مع ربنا والأحداث بتاعته ثالث نوع من الكتب في العهد القديم اسمها أسفار الأنبياء أسفار الأنبياء أو النبوات ودول بيتقسموا أربعة كبار والباقيين صغيرين أشعية وأرمية وحسقيال ودانيال دول الأنبياء الكبار بحجم النبوة بتاعتهم فنبوة كبيرة والباقيين بقى الصغيرين هوشع ويوئيل وعموس وعبيديا ويونان وميخا دول كلهم أنبياء واحنا قلنا الأنبياء كلهم تقريبا ما بين 800 و 400 قبل الميلاد كل ال 20 سفر دول ما بين 800 قبل الميلاد و 400 قبل الميلاد آخر مجموعة كتب اسمها كتب الحكمة أو الأسفار الحكمية ودي كانت في الأصل أغلبها أشعار أو نثر أدبي زي المزامير وأيوب والأمثال والجامعة ونشيد الأنشاد والحكمة وحكمة يشوع كلها أسفار حكمية يبقى عندنا أربع أنواع من الكتب توراة تاريخ نبوات حكم تاني توراة تاريخ نبوات حكم كل نوع من دول له يعني مدخل في الفهم لأنه التاريخ مثلا بنستعرض قصص وبنشوف ربنا بيعمل ايه مع الناس بينما الحكم عبارة عن أمثال كل آية ممكن تاخدها وتقعد تعيش بيها وتفكر فيها النبوات أصعبهم في الفهم على اعتبار أنها دايما كانت بتتكلم بطريقة رمزية عن أحداث مستقبلية كتير منها تحقق بمجيء المسيح له المجد وفاضل جزء هيتحقق بمجيئه على السحاب في الآخر وملكوت الله احنا النهاردة هناخد اول سفر في الكتاب كله سفر التكوين والحقيقة سفر التكوين ده من اجمل الاسفار اللي في الكتاب واللي ما, ما قراهوش او ما مش فاهمه مش ممكن يفهم حاجات كتير قوي في الانجيل بعد كده لان ده سفر البدايات كلها يعني قصة الانسانية كلها في التكوين قصة ربنا مع الإنسان في التكوين قصة الخلق في التكوين قصة سقوط الإنسان في التكوين قصة الذبايح في التكوين ربنا يسوع المسيح لما كان بيستشهد بجزء من التوراة كان كان بيقول كما قال موسى أو كما قيل في موسى فإذا المسيح له المجد لو كل العلماء يعني ما كانوش متأكدين المسيح عارف كويس مين اللي كتب الكلام ده فكونه قال إن موسى قال يبقى أكيد موسى اللي قال دي ببساطة إيماننا احنا يعني مهما العلماء اتفلسفوا وقالوا إنه يعني ممكن ما يكونش موسى لا في الآخر موسى طبعا واحد يقول طب موسى كان يعرف ده كله منين يعرف قصة الخلق دي منين ده في كمية معلومات وعلوم في التكوين ضخمة جدا وفي أحداث كتيرة قوي قبل موسى شوفوا احنا من آدم لموسى كتير قوي حوالي 3000 سنة أو 2000 وكسر احنا قلنا آدم ننط نطة كبيرة لغاية نوح ومن نوح لأبونا إبراهيم كمان بتاع 1000 سنة إبراهيم إسحاق يعقوب من من يوسف لموسى حوالي 400 سنة شوفوا بقى هيحكي ده كله طب هو ما حضروش موسى هنا مبدأ مهم قوي كلمتين مهمين لازم تبقى دايما حافظينهم وفاكرينهم كلمة التقليد والتقليد معناها التسليم الأبائي يعني إيه يعني اليهود في الأول ما كانش عندهم كتاب وما كانش ربنا موصيهم يكتبوا أي كتاب لكن كان عندهم طقس مهم جدا كل أب لازم يحكي لأولاده في كل عيد كل الأحداث اللي حصلت قبل كده وحتى قبل الأعياد كان لازم الأب يسلم أولاده قصة البشرية كلها فكان موسى مستلم القصة عن أمه اليهودية وعن أبوه وهم بالتالي عن أجدادهم وهكذا الحاجة الثانية أن الوحي أن كل الكتاب موحى به من الله مش معنى أن بنقول موسى اللي كتب أن موسى كتب لوحده لا موسى كتب وحي وحي يعني بالروح القدس يعني كان ربنا هو اللي بيديله المعلومة وبيصونه من الانحراف فكون موسى كتب بالتقليد اللي عنده والروح القدس حفظه عشان ما يقولش كلام غلط فطلع لنا كتاب اخراج مشترك بين الروح القدس له المجد وبين موسى الكاتب وده ينطبق على كل الاسفار يعني رسائل بولس تقول بولس اللي كتبها ولا الروح القدس الاثنين كل الكتاب موحى به من الله ودي اللي عبر عنها بطرس الرسول وقال تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس فالوحي عندنا في المسيحية عمل مشترك بين روح الله وبين النبي اللي بيكتب بينما الوحي في غير المسيحية النبي ملوش دور خاص الإنسان ملوش أي وظيفة فعشان كده بتنزل بلغة محددة وفاهمها أو مش فاهمها لكن عندنا في المسيحية لا الروح القدس بيتكلم من خلال ضمير وفكر وقلب الكاتب ومن هنا بيختلف أسلوب كاتب عن كاتب لكن في الآخر تلاقوا الرسالة والمضمون لازم يطلع واحد لأن الروح القدس هو اللي سايق كل الأنبياء دول عشان يتكلموا عن المسيح وعن الخلاص بمنتهى الدقة والتفصيلات تلاحظوا ان احنا في اول صفحة في ايديكم يقول كاتبه موسى النبي بالوحي مستخدما التقليد المسلم اليه عن ابائه وربما استند على السجلات التي وضعها يوسف في قصر فرعون إن كان الإنسان يتعثر فالله حتى في الفردوس فإن الله يبقى ساعيا وراءه يبادل الحب دي يعني مختصر الكلام بصوا عشان مش هنستفيد في شرح التكوين عشان نلحق نقرأ عندنا ثلاث صفحات النهاردة السفر ده بيتلخص في جزئين كبار سفر التكوين الجزء الأولاني من إصحاح واحد لإصحاح 11 بيسموه التاريخ البدائي يعني ايه يعني حكاية الخلق وحكاية آدم وحكاية السقوط وحكاية الوصية وحكاية الطوفان وحكاية نوح كل ده اسمه التاريخ البدائي لغاية نوح ما كانش في حاجة اسمها شعب الله ما كانش ربنا اختار حد كان ربنا خلق آدم على اعتبار آدم وكل أولاده يمشوا مع ربنا ما مشيوش لا من آدم ولا أولاده فربنا قفل على العالم بالطوفان وبعدين فتح كده ثغرة صغيرة لنوح وأولاده لأنه لا ولقى رجل بار وبدأت كأنه خلق جديد عند نوح من إصحاح 12 لإصحاح 50 تيجي بقى تاريخ الآباء البطاركة وتاريخ تأسيس شعب الله يعني كل واحد من الأربعة الكبار دول إبراهيم إسحاق يعقوب يوسف هياخد له بتاع 10 إصحاحات فيبقى التكوين يتقسم جزئين كبار تاريخ البدايات أو التاريخ البدائي وبعدين الأربع شخصيات المهمين إبراهيم إسحاق يعقوب يوسف فيعني اللي عاوز يفتكرها كده رفلي كده يقول البداية عشر إصحاحات إبراهيم عشر إصحاحات إسحاق عشرة يعقوب عشرة يوسف عشرة يبقوا خمسين إصحاح طبعا هي مش بالدقة دي يعني لكن كده الواحد عشان يفتكر سفر التكوين تركيبته وتشكيلته ماشية ازاي نبتدي نقرأ من أول كلمة في سفر التكوين ونمشي معاها حتة حتة في البدء خلق بينما في يوحنا في البدء إيه الفرق كان ما بتحددش أبدا بداية ما بتحددش خلق الكلمة لم يخلق فاهمين بس السماوات والأرض خلقت فاهمين ففي البدء دي غير في البدء دي في البدء خلق يبقى احنا بنتكلم عن بداية خلق لكن في البدء كان احنا بنتكلم عن أزلية ملهاش بداية واضحة وحتى في رسالة يوحنا برضو ابتدى في البدء بس احنا عشان بنقراها عربي مش باينة قال الذي كان من البدء أول كلمة في رسالة يوحنا قالها كده برضو فكأن يوحنا بص على التكوين وبداية الحياة وكتب لنا أهم خبر أن الذي خلق في البدء كان منذ الأزل هو الكلمة هيبتدي يتكلم عنه بعد كده في إنجيل يوحنا لما يقول فيه كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان كأن إنجيل يوحنا بيكمل سفر التكوين سفر التكوين موسى بيعرض لنا الخلق مش إزاي ويوحنا بيقول لنا السر اللي وراه بيقول لنا عارفين مين اللي كان بيعمل ده كله الكلمة المسيح له المجد به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء والكلمة صار جسدا وحل بيننا فيبقى صاحب القصة كلها من البداية هو المسيح عشان كده ربنا يسوع كان يقول لليهود ايه فتشوا الكتب ليه يعني هو موجود في القصة دي قصة الخلق كلها المسيح صاحبها لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة وهي تشهد لي لكن مين شاطر يفتش كان يوحنا اللي فتش وكشف لنا عن أن سر الخلق يعود إلى المسيح لأن الله الآب خلق بابنه الوحيد في البدء بعض القديسين شافوها أنه لأن يسوع قال أنا هو البداية والنهاية سفر الرؤيا يسوع قال كده قال يبقى في البدء يعني في المسيح مش هو البداية يبقى في البدء يبقى في المسيح فالمسيح خلق الله السماوات والأرض هو ده اللي قاله يوحنا بعد كده بمعنى أن الله خلق في المسيح أو بالمسيح بمعنى الله الآب خلق بكلمته مين كلمة الآب المسيح له المجد قبل تجسده هو الكلمة ففي المسيح خلق كل شيء بمعنى السماء والأرض دي كلها جوه المسيح بالمسيح اتعملت عشان كده احنا بنتأمل في الطبيعة ونشوف ربنا ليه لأن فيه وبه كان كل شيء فالمسيح له المجد تقدر تشوفه في كل حاجة في السماء تشوفه في الأرض تشوفه في أي حتة تشوفه لأنه فيه خلق الكل وبه خلق الكل في البدء خلق الله السماوات والأرض ده كأنه عنوان ما بيقولش تفصيلات لأنه في بعد كده هيبتدي يفصل لكن ده العنوان الكبير في البدء خلق الله السماوات والأرض لأن واحد بعد كده يقول لك الله طب ده هيرجع يقول لسه السماء هتتخلق في اليوم الثاني أيوة ما هو في الأول ما كانش بيتكلم في الأيام بيتكلم في حقيقة مهمة اسمها إيه أن الله خلق العالم دي الحقيقة اللي بيقولها لكن خلقه ازاي وعلى كام يوم دي لسه هيقولها بعدين تفصيل جاي بعد كده في الأول ده الإجمال الحقيقة دي على بساطتها موضوع مشكلة علمية ضخمة لأن الملحدين بيقولوا أن السماء والأرض محدش خلقها فعشان كده أول إعلان إلهي عندنا أن هناك خلق أنتوا بالنسبة لكم طبعا الكلام ده كلام بسيط وعادي لكن لما تسافروا بره لو قلت لحد أن السماء اتخلقت والأرض اتخلقت يناقشك يقول لك لا اثبت لي احنا واخدينها بإيماننا البسيط أنه طبعا ربنا خلق والدنيا اتخلقت لا دلوقتي للأسف في العالم الملحد مش طبعا ولا حاجة شوية ملحدين زوغوا دماغ الناس وبقوا بيناقشوا هذه البدايات البسيطة هل الدنيا اتخلقت ولا طلعت لوحدها مرة حكيت لكم القصة اللي واحد متدين دعا واحد ملحد على عزومة وعمل له ديك رومي محترم وبعدين في الآخر قال له ايه قال له على فكرة الديك ده محدش عمله محدش طبخه فالراجل ما خدش باله قال له يعني ايه اشتريته يعني قال له لا ولا اشتريته ده هو كده قال له يعني انت ما طبختوش ولا مراتك ولا اشتريته وعاوز نصدق الكلام ده ده كلام فارغ قال له يعني انت مستغرب ان الديك لازم حد يكون عمله والدنيا دي كلها بتقول ما حدش عملها يبقى كلامك فارغ فالحقيقة قضية الخلق قضية مهمة جدا لأنه إن كان ربنا خلق يبقى ربنا موجود يعني مجرد إنك تسلم إن الدنيا دي اتعملت يبقى حد عملها لو اقتنعت إن حد عملها يبقى في ربنا بدل في ربنا يبقى اتنقلنا نقلة كبيرة قوي من الإلحاد للإيمان بعد كده مين ربنا ده السؤال الثاني اللي هيجي في سفر التكوين لكن السؤال الأولاني اللي ببساطة جدا بيجاوب عليه سفر التكوين الدنيا دي اتخلقت ولا ولا طلعت لوحدها اتخلقت بدل اتخلقت يبقى في الله مين هو الله بقى ده اللي هنتفرج عليه في سفر التكوين هناخد اول اصحاح النهارده اول ثلاثة وكانت الارض خاربة وخاوية طبعا برضو لما بيقول الارض هنا ما يقصدش الارض اللي هي احنا عليها دلوقتي لان الارض دي ما بنتش غير في اليوم الرابع خلي بالكم فهنا يقصد الارض هنا الكون خلي بالكم احنا قلنا السماوات والأرض في الأولانية دي ده العنوان الكبير انه في البداية ربنا خلق السماء والأرض لا لما لسه ما شرحش خلق ازاي اول يوم عمل ايه تاني يوم لسه هيقول فبيقول كانت الارض خاربة وخاوية هنا يقصد الارض الكون كله ال universe مش ال earth مش الارض اللي ماشيين عليها لا كل الكون ده كان عبارة عن خرابة حتى التعبير الانجليش الحتة دي يقول لك فورملس ملوش شكل خرابة كبيرة يعني لا في أرض ولا في سماء ولا في نجوم مفيش حاجة خالص فضاء فضاء واسع جدا وعبارة وده اكتشف العلم دقة الكلام ده انه في الاخر الكون ده اتكون من شوية غازات ضخ يعني متكاثفة فضلت تتكاثف تتكاثف وحصل انفجارات كونية وحاجة اسمها السديم طبعا مش هدخل معاكم في حاجات علمية مش هنخلص كل ده موجود قبل ما يكون في سماء ولا نجوم ولا أرض لأن الأرض دي انتوا عارفين كوكب صغير جدا يعني زي بالظبط من غير مبالغة حبة رمل على بحر الأرض اللي احنا عايشين عليها دي من غير مبالغة يعني المجرات والملايين النجوم وبلايين الكواكب الأرض ده كوكب صغير جدا ما تزيدش عن حجم رملاية على شاطئ بحر اللي احنا فيها دي واللي عاملين نفسنا فيها يعني ما حصلناش كانت الأرض خاربة وخالية يبقى ما كانش في حاجة كانت الدنيا كده فضة عبارة عن غازات كده ما فيش أي حاجة حية ما فيش أي أثر للحياة وعلى وجه الغمر ظلمة برضو التعبير ده استفاض العلماء فيه وعلى فكرة الإصحاح ده كان من أكثر الإصحاحات اللي بتشكك العلماء يقول لك ازاي ربنا خلق في ست ايام انتوا بتتكلموا ازاي ده ربنا خلق في بلايين السنين ان كان خلق طلع علميا ان كل تعبير قاله موسى النهاردة بيتعمل عليه كتاب ان التعبير ده في منتهى الدقة العلمية يعني عكس اللي كانوا خايفين منه كان يقول لك التعبير ده غلط علميا دلوقتي ثبت ان كل التعبيرات اللي في تكوين واحد في منتهى الدقة لوصف اللي بيحصل لكن وصف بسيط ساذج على قد المستمع يعني مش مفهوش يعني هو مش كتاب علم مش مش موضوع علمي لكن لا يتعارض مع العلم في شيء فحكاية على الغمر ظلمة في الأول فعلا الدارسين بتوع الفلك والجيولوجيا والحاجات دي بيقولوا أنه العالم ده كان ظلام دامس بلايين السنين قبل ظهور النور والنور ده عبارة عن غازات وانفجارات ابتدت تعمل حاجات مضيئة ده قبل الشمس كمان ما تتكون فهنا في ظلمة وليها تفسير وفي غمر ايه الغمر ده الغمر ده عبارة عن سوائل او مياه كلمة غمر بتتقال حتى في الطوفان بعد كام اصحاح ففعلا برضو العلماء اكتشفوا ان اقدم حاجة في الكون المية اقدم حاجة في الكون هي المية لكن كان في مية وضلمة فبيقول كان على وجه الغمر ظلمة يعني كانت ضلمة على المية معلمنا بطرس برضه في رسالته يقول انه ربنا خلق العالم من الماء وبالماء وفي الماء كمان انهى على العالم بالطوفان الكلام ده بيقوله معلمنا بطرس في رسالته الثانية فبيأكد لنا انه الفكرة موجودة عند اليهود وموجودة عند بطرس وموجودة عند العلماء المحدثين دلوقتي ان فعلا العالم ده كله اصله مية والمية دي عبارة عن اتحاد بعض الغازات ببعض وكان في ظلام شديد جدا قبل ما يكون في أي كواكب أو حاجات منيرة وروح الله يرف على وجه المياه الحاجة بقى كل ده كلام على حاجات مادية لكن روح الله كان موجود على وجه الماء بالرغم من الضغط الظلام اللي موجود إلا أن روح الله يرف على وجه المياه طبعا الآباء أول ما يسمعوا الكلمة دي يسمعوا روح الله ومية يفكروا في إيه المعودية الأباء بتوعنا حافظين كده متبرمجين أول ما يسمع مية وروح يقول لك يبقى الحياة لأنه كده يسوع علمنا كده أنه مثلا يوحنا يقول أنا عمدتكم بالماء لكن يأتي بعد من يعمدكم بالروح القدس واخدين بالكم فالروح يرف على وجه المياه يبقى هتطلع حياة لأن الروح القدس يحل على مية المعمودية تطلع حياة جديدة المسيح لو المجد يقول إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يعاين ملكوت الله فمن البداية الإشارة واضحة أن عملية الحياة لابد أن تبدأ باتحاد الروح القدس روح الحياة والماء مادة الحياة واضحة الفكرة يبقى الحياة كلها بكل صورها هتبدأ من الروح القدس والماء الروح القدس يرف على وجه المياه وقال الله طبعا قال الله دي على بساطتها الله قال كلمته وكلمته هو إيه ربنا يسوع له كل المجد قبل تجسده فيبقى الله يخلق بالمسيح عشان كده حتى في القداس الغريغوري نقول نقول للمسيح نفسه أنت الخالق الشريك مع الآب يعني أنت اللي خلقت مع الآب أنت الخالق بنكلم المسيح الخالق الشريك مع الآب يعني اشتركت في الخلق مع الآب قال الله ليكن نور يبقى أول حاجة في تكوين الطبيعة كانت نور واحنا لما بنقول الطبيعة لسه ما دخلناش عن الأرض خالص يا جماعة الأرض دي جت متأخر أوي اللي احنا عليها دي احنا هنتكلم عن بلايين السنين قبل الأرض النور دي كمان مش هي الشمس لأن الشمس اتكونت بعدها برضو بفترة طويلة أوي والعلم أثبت حديثا أنه كان قبل الشمس كان في أنوار متناثرة في الكون عبارة عن انفجارات غازية كونية ضخمة بتعمل ومضات وأنوار شديدة قوي والأنوار دي تكثفت وبقت انفجار مستمر جوه الشمس أو الشموس يعني اتجمعت في شكل شموس لكن ده خد الكلام اللي أنا بقوله ده بلايين السنين فبيقول قال الله ليكن نور فكان نور دي تؤكد انه ان كان العلم بيحاول يفسر التطور اللي حاصل الا انه في اوردر الهي يلا النور يطلع دلوقتي ودي المصالحة اللي بين العلم وبين الدين ان احنا بنقول ربنا خلق ايوه ربنا خلق لكن العلم بيفسر ان الخلق حصل فيه تطور طب وماله وماله لما النور يطلع بعد شوية شموس وبعد كده يطلع كواكب منها الارض وبعدين الكوكب يطلع نباتات كل ده العلم قاله كتسلسل منطقي العلم شايفه احنا موافقين على الكلام ده والكتاب بتاعنا بيقول كده وفي نفس الوقت بس بيقول في كل مرحلة كان في ايه قال الله يعني يعني اللي سايق الرحلة دي كلها ربنا له المجد يبقى ربنا هو الخالق وضابط الكل وهو اللي بيخلق يوم بعد التاني وهنشوف حكاية اليوم ده ماشي ازاي ورأى الله النور أنه حسن وفصل الله بين النور والظلمة ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا وكان مساء وكان صباح يوما واحد تفسير الأيام ده عليه نظريات كتير قوي لكن أبسط نظرية وأسهلها طبعا بما أننا بنقول الشمس طالعة لسه في الثالث يوم يبقى مش ممكن بيتكلم عن صباح ومساء 24 ساعة لأن احنا بنحدد ال 24 ساعة ازاي بالغروب والشروق فما اقدرش اقول يوم علميا النهاردة إلا لما يكون في شمس طب لو ما كانش في شمس يبقى أكيد كلمة يوم لا تعني 24 ساعة ماشي فبالتالي كلمة يوم تعني وقت لا تعني يوم بمعنى 24 ساعة لأن الساعات دي كلها ما تحددتش غير بعد ما انتظمت الشمس وحركة الأرض حوالين الشمس والكلام ده لكن لما يقول كان يوم ده في كلمة مثلا في الإنجيل تقول يوم الظهر يعني يقول الأبدية دي كلها اللي هي بلا نهاية اسمها يوم ومعلمنا بطرس لما الظهر كانوا بيسألوه في الحتة دي قال لهم يا جماعة مش عاوزكم تنسوا أن يوم واحد عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد يبدو أنه كان بيتعرض للقضية بتاعة ربنا اتأخر ليه قال أنه هيجي قال له ما هو قال أنه هيجي طب ما قال مش هيتأخر أيوة قال أنه ما يتأخرش أيوة بس فات عليه 100 سنة قال له يبقى ما فاتش حاجة لأنه ألف سنة زي يوم فاحنا كده المسيح بقى له أول امبارح كان هنا يعني فاهمين فات عليه 2000 سنة يبقى فات عليه يومين فبالنسبة لربنا احنا ما بنح يعني حساباته مختلفة فإذا كلمة يوم لا تعني ألف ولا مليون ولا بليون سنة هي تعني فترة من الزمن لا نعرف حدوده ماشي طب كلمة صباح ومساء وليل ونهار فعلا في العلوم الحديثة اكتشفوا ان الكون تعرض الى سنين طويلة من الظلام ثم سنين من النور ثم سنين من الظلام فيمكن مثلا مليون سنة ضلمة ده ليل ومليون سنة بعد كده نور ده نهار فاهمين ازاي فلما الكتاب يقول كان صباح وكان مساء او كان ليل وكان نهار ده لا تعني 24 ساعة وإنما تعني تعاقب فترات من الضلمة والنور وقال الله ليكن جلد في وسط المياه يبقى واضح ان المياه دي اوريجينالي موجودة كده من البداية في الأصل كانت كده السماء بتفصل مية عن مية الكلام ده ما يتفهمش دلوقتي لكن علميا برضه لأقوله دلالة دقيقة جدا زمان خالص من عشرات الألاف من السنين اكتشفوا أن كان في حوالين الغلاف الجوي للأرض عبارة عن محيطات لازقه في بعض وما كانش في ارض لسه الارض ما كانتش باينه فعباره عن ميه كتيره قوي وبعدين ميه كتيره قوي عباره عن بخار ميه محيطه به جلد وفصل بين المياه التي تحت السماء والمياه التي فوق الجلد وكان كذلك ودعا الله الجلد سماء يبقى تاني يوم خلق السمش ملايين مية مظبوط جدا علميا مظبوط وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء اكتشفوا فعلا حديثا ان كل المحيطات والبحار ليها اصل واحد لان كان ليها قاع من تحت واحد فاهمين ازاي يعني عارفين زي ايه زي ما تجيب حوض كبير قوي كله ميه وبعدين تجيب فيه ايه بلوكس كده يعني طوبه كده هنا وطوبه هنا كانك حطيت الارض فيه لكن هي في الاصل الميه كلها متصله ببعض فالعلم الحديث اثبت فعلا ان الارض طلعت لكن الميه المحيطه كلها متصله ببعض ان كانت محيطات او بحار فيقول لتجتمع المياه تحت السماء الى مكان واحد ولتظهر اليابسه وكان كذلك ودعا الله اليابسه ارضا يبقى أول يوم كان في النور ثاني يوم السماء ثالث يوم الأرض وسط البحر ومجتمع المياه دعاه بحارا شوفوا حتى التعبير مجتمع المياه دعاه بحارا ورأى الله ذلك أنه حسن وقال الله لتنبت الأرض عشبا وبقلا هنا واحد يقول الله ده احنا لسه ما شفناش الشمس أيوة الأرض نبتت عشب وده كان ضروري جدا ليه في العلماء يقولوا العشب ده قديم جدا قدم الأرض نفسها لأنه النباتات اللي بتطلع مسؤولة عن الحياة إزاي؟ النباتات دي بتعمل عمليات كيماوية جواها بتطلع أكسجين فمش ممكن أي كائنات تيجي بعد كده إن كانت حيوانات أو بشر ما كانش في نبات الأول فلازم النباتات تطلع أولا لأنها هي اللي بتملى الكون بالأكسجين اللازم للحياة بعد كده فيقول لتنبت الأرض عشبا وبقلا يبذر بذرا وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه بذره فيه على الأرض يعني إيه ابتدت أنواع من الأعشاب والأشجار ويعمل ثمرا كجنسه يعني كل شجرة بتطلع ثمرا وده المثل اللي كانوا يقولوه اليهود واستخدموا المسيح قال أن الشجرة الردية تصنع ثمرا رديا والشجرة الجيدة تصنع ثمرا جيدا ده تعبير واخدينه من سفر التكوين اصحاح واحد ان كل شجرة بتعمل بذور كجنسها وكان كذلك فأخرجت الأرض عشبا وبقلا يبذر بذرا كجنسه وشجرا يعمل ثمرا بذر فيه كجنسه بذر فيه يعني ايه المعنى ده معناه ان مش كل شجرة ربنا هيخلقها مخصوص هو بيعمل ال ال الخميرة العينة وخلاص بقى هيحصل تكاثر طبيعي ان البذار دي هتقع في الارض هتطلع شجرة والشجرة هتطلع بذرة والبذرة هتطلع شجرة فاهمين الفكرة اذا بدايات الحياة ربنا حاطط فيها زي دينامو بيشحن لوحده فهنا في تكاثر طبيعي نظرية التكاثر الطبيعي دي موجودة في اول اصحاح انه الشجر فيه بذره بذره فيه كجنسه اذا هيحفظ النوع وهيحصل تكاثر طبيعي ورأى الله ذلك أنه حسن وكان مساء وكان صباح يوم ثالث وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء يبقى هيركز بقى في السماء جلد السماء يطلع أنوار لتفصل بين النهار والليل يبقى لسه النهار والليل بيدخلوا في بعض سنين نهار وسنين ليل لكن هنبتدي نعمل فواصل منتظمة بين النهار والليل باستخدام الأنوار وده علميا مظبوط جدا ان اللي بيفصل بين النهار والليل الشمس وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين إذا الأنوار دي هي اللي الزمن هيتحسب على أساسه حسبة يوم ووقت وسنة دي هتيجي مرتبطة بالأنوار وتكون أنوار في جلد السماء لتنير على الأرض وكان كذلك فعمل الله النورين العظيمين النور الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل اللي هما الشمس والقمر بس دي اللغة القديمة قوي للتعبير انه النور الكبير اسمه الشمس حكم النهار والنور الصغير بتاع الليل والنجوم وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة ورأى الله ذلك أنه حسن وكان مساء وكان صباح يوما رابعا وقال الله لتفض المياه زحافات ذات نفس حي يبقى أول حيوانات ظهرت أو كائنات حية طلعت من المية واخدين بالكم وده فعلا جيولوجيا الكلام ده مظبوط او التاريخ الطبيعي يقول الكلام ده مظبوط جدا الكائنات البحرية هي اقدم كائنات في الكون وبعدها على طول وليطر طير فوق الأرض على وجه جلد السماء يجي وراها الطيور يبقى الزواحف والحيوانات البحرية وبعدين الطيور ده ترتيب منطقي فخلق الله التنانين العظام يعني بعض الحيوانات أو الوحوش البحرية الضخمة وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة الدبابة يعني اللي بتدب اللي هي الزواحف التي فاضت بها المياه كأجناسها برضو كلمة كأجناسها اللي بيستخدمها كتير تؤكد انه من البداية في حاجة اسمها جن... الجينيسيس دي اللي هي ال... ال... الجنس والنوع وفي يعني فاهمين كل مجموعة حيوانات لها جنس معين تحتها انواع مختلفة وهكذا وكل الطائر ذي جناح كجنس ورأى الله ذلك انه حسن وباركها الله قائلا اثمري واكثري واملأ المياه في البحار برضو ربنا لما خلق حاطط جوه الخلق التطور بتاعه والنمو بتاعه والتكاثر بتاعه حتى الإنسان كده يبقى ربنا بيحط الكلمة الأولانية بيدوس على ضرارة البداية وبعد كده الاستمرار بيطلع طبيعي ماشي اكسري واثمري واملئي المياه التي في البحار وليكسر الطير على الأرض وكان مساء وكان صباح يوم خامس وقال الله لتخرج لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها بهائم ودبابات ووحوش أرض كأجناسها هنا بقى الحيوانات الأرضية بعد البحرية البهايم أو الحيوانات المفترسة وكان كذلك فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم كأجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسها ورأى الله ذلك أنه حسن وقال الله أخيرا وصلنا لآدم قبل ما ندخل على آدم نكتشف الآتي إن سبق آدم بلايين من السنين وخلائق مختلفة جدا وطبيعة رائعة ضخمة بلا حدود وبعدين جه آدم باشا شرف المعنى ده مهم ليه لأنه هيبان بعد كده أن آدم ده هو أهم واحد في كل اللي حصل وهو ده محبوب الله ومعلمنا له في العهد الجديد قال كلمة خطيرة جدا قال آدم ابن الله فعارفين لما يكون واحد أب وأم وأم حامل وهتجيب بيبي تلاقيهم إيه جابوا الغيارات بتاعته واللبس بتاعه والعربية بتاعته وضبوا كل حاجة ولسه البيبي ما جاش عشان لما يجي كل حاجة تبقى جاهزة هو ده اللي حصل مع آدم بالظبط الدنيا كلها اتجهزت الأول الشمس والقمر والنجوم والكواكب والطبيعة والحيوانات والبحار اتلمت و... يعني لم البحار وحط لها حدود وده اللي قاله القداس الغريغوري لو تفتكر من اجل الجمت البحر هذه كانت في اليوم الثالث لان لو اتساب البحر كده كنا عمنا على طول ما كناش عرفنا نعيش فكل حاجة اتعملت قبل ما يجي ادم اخضعت كل شيء تحت قدمات وقال الله نعمل برضو كلمة نعمل دي حيرت المفسرين ليه في العبري مفيش حاجة اسمها نحن للتفخيم يعني ايه يعني انا شخص مهما كنت كويس او عظيم اقول انا مفيش نحن مفيش عظمتنا يعني مفيش اللغة دي في العبري مفيش حاجة اسمها تفخيم الجمع يعني المفرد يتفخم فلما يقول نعمل ما ده اصلها عبري الكلام ده معناه انه مش واحد اللي بيتكلم اكتر من واحد فكانت لغز الله مش الله اللي بيقول طب الله ازاي يقول كأنه اكتر من واحد فاهمين الحتة وصلت لها ولا لسه الثالوث على طول اشارة قديمة جدا ان الثالوث الاقدس بيتكلم لان بقول لكم في اللغة الاصلية للكتاب مفيش حاجة اسمها كده لو هي مفرد يقول اعمل لكن بدل نعمل يبقى بيتكلم بجمع يبقى دي اشارة قديمة جدا ان الله ثالوث في واحد واحد في ثالوث نعمل الإنسان على برضو شوفوا صورتنا مش صورتي كشبهنا مش كشبهي يبقى واضح خالص ان اللي بيتكلموا دول مش مفرد يعني ما نقدرش نقول مفرد لا ده الله ثالوث كل اللي فات كان طالع ما جاتش سيرة خالص صورة ربنا وشبهه خالص لكن هنا كأنه مشروع جديد مختلف نعمة للإنسان طب يا رب أنت أي حاجة بتعملها مش بتنوي يعني أنت مجرد تقول تحصل وخلاص لا هنا بقى إيه نعمل بقى نعمل حاجة بقى بمزاج كده على صورتنا كشبهنا فيتسلطون شوفوا بقى الغرض من آدم كان أصله إيه على سمك البحر وعلى طير السم وعلى البهايم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض يبقى ربنا من الأصل خلق الإنسان عشان يبقى سيد الكون ده كله يبقى هو المتسلط على كل شيء ده في الأصل كده خلي بالكم الإنسان بعد السقوط ما بقاش متسلط بقى يخاف من الفار يعني الحكاية لكن زمان كان الإنسان متسلط على الكون كله ربنا خلقه عشان كده الغرض منه كده على صورتنا وكشبهنا برضه اتكتب فيها كتب ملهاش آخر ليه؟ لأن ده لغز عجيب جدا يعني ايه صورتك يا راجل وايه هي صورتك يحلها لنا العهد الجديد لما بولس يقول لنا ان المسيح له المجد هو صورة الله الغير منظور بمعنى ايه سناسة يقولها برضو المسيح اقدم ولا ادم المسيح طبعا بحكم ازليته لكن ادم بحكم جسده يعني لكن لان الله بسابق علمه شاف المسيح هيجي ازاي خلق ادم على صورة المسيح مع ان احنا بنقول ان المسيح جه على صورة ادم بس لان المسيح اسبق هو الحقيقة ادم اللي اتخلق على صورة الله اللي هو جاي لسه بعديه ب 4000 سنة فهمتوا حاجة ولا صعبة دي عاوزة كده قهوة كده و... فهمتوها ولا لسه انهي ادم المسيح ولا ادم المسيح لانه قبل كل حاجة فالله بسابق علمه شاف المسيح هيجي في أجمل صورة إزاي خطط أنه ابنه الوحيد يأتي متجسدا فعمل الإنسان على صورته فأصبح آدم هو اللي شبه المسيح عشان كده بولس بيحب جدا يقارن آدم بالمسيح وإحنا في الطقس نسمي يسوع آدم الثاني وبولس في روميا خمسة وفي كورنثوس يقعد يقارن يقول آدم ضيع الدنيا والمسيح صلح الدنيا آدم دخل الموت والمسيح رجع الحياة آدم ورثنا الخطية والفساد والمسيح ورثنا القيامة والأبدية فاللي هيبقى هيفضل بني آدم هيخسر كل حاجة واللي هيبقى تبع المسيح هيكسب كل حاجة فأصبحت المقارنة مهمة جدا بين آدم والمسيح لأنه الأقدم هو المسيح دي عارفين زي إيه زي ما ربنا يسوع قال لليهود في مرة قبل أن يكون إبراهيم طب ده إبراهيم قبل المسيح بألفين سنة معلش المسيح قبله طبعا وآدم كمان نفس المعنى فهنا الصورة تتفهم في العهد الجديد لأن الله لا صورة له طبعا ولا مثال مش ممكن تمثل ربنا وتصوره لأنه إله غير محدود طب أمال إيه صورتك يا رب ما هو الصورة المزمع أن يأتي بها متجسدا واضحة الفكرة برضه الصورة طب إيه لزوم كلمة شبهنا الصورة غير الشبه عند الآباء مش مش كلمة ايكوال يعني لا لكن الشبه هو النمو في تحقيق الصورة لغاية ما تبقى ايه شبهه في كل حاجة فالصورة هي الختم ده البداية أما الشبه فهي العملية المستمرة عشان تبقى شبه ربنا عشان كده تلاحظوا ان دايما وصية العهد الجديد تقول ايه تشبهوا بالمسيح أو يكونوا مشابهين صورة ابنه لأن هم صورة الابن بس مش شبه يعني إيه إحنا المسيح له المجد جه إنسان زيه بياكل ويشرب زيه أو إحنا جينا زيه دلوقتي لأن هو طلع هو الأصل مش إحنا الأصل لكن إحنا بننمو كلنا في حياتنا الروحية عشان نشبه المسيح لكن إحنا عندنا الاستعداد نشبهه بالصورة المغروسة فينا ليه ليه قالوا كده الآباء عاوزين يقولوا ان ادم لما اتخلق اتخلق صورة ربنا لكن كان قابل انه ينمو الى الابد في التشبه بالله وفضائله لكن ايه اللي دخل وبوظ الدنيا الخطية دخلت فبوظت الشبه خالص شوهت الصورة فبدل ما يبقى شبه ربنا هو صورته بدل ما يبقى شبهه بقى بعض الشبه خالص والخطية دخلت ودخل الفساد فقالوا لا خليك بره شوية لما نصلح اللي انت بوظته ده نجيب الصورة الأصل تاني نجيب الأصل المسيح اللي انت اتعاملت عليه آدم عشان ترجع تشوف الأصل اللي المفروض تمشي عليه وتتشبه به فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه الله ما فهمنا يا موسى ثلاث مرات في آيتين تقول صورته صورته صورته التكرار هنا لعظمة الحدث خلي بالكم كأن موسى بيقول تصدقوا وتصوروا أن ربنا يعمل البني آدم شبهه صورته يعني دي كرامة للإنسان ما بعدها كرامة خلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه فاهمين التكرار عاوز يقول حاجة كبيرة جدا ان احنا نبقى مخلوقين على شبه ربنا وهنا احنا ضد اي مفهوم للتطور يطلع من الحيوان انسان نقول لهم حيلك طلع التطور جوه عالم الحيوانات زي ما انت عاوز والتطور جوه عالم النباتات زي ما انت عاوز لكن نقلة من حيوان لإنسان مرفوضة ليه؟ عشان الحتة دي فاهمين الفكرة؟ ولغاية النهاردة العلم ما أثبتش أبدا الخرافات بتاعة إن حيوان بقى إنسان علميا لغاية النهاردة مرفوضة على فكرة فما ما تتخدعوش بكلام الملحدين فلا نقبل أبدا أن يتحول الحيوان لإنسان ليه؟ لأنه ما قيل عن الإنسان لم يقل لم يقل على كائن آخر لا الإنسان وحده هو صورة الله هو اللي واخد الامتياز ده غير أي كائن آخر هو لوحده ابن الله وحبيب ربنا الباقي ده كله معمول عشانه وبعدين يقول إيه على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقه برضه عشان محدش يفتكر انه حواء دي دخلت غلط لا ده من البداية الذكر والأنثى يحققوا كلمة إنسان كلمة إنسان دي عبارة عن ذكر وأنثى من البداية إذا مشروع ربنا من البداية في حتة الذكر والأنثى ونفهمها لما يجي يشرح لنا إزاي الأنثى اتخلقت لسه هيشرح هيجي بس هو قال الحقيقة في الأول إنه يا جماعة كلمة إنسان دي تعني ذكر وأنثى شوية قدام هيشرح لنا إزاي خرجت الأنثى من آدم يعني وباركهم الله وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض يبقى الحتة دي شبه الحيوانات عشان كده في ناس تقول ما, الحي... ما الإنسان حيوان لا الإنسان مش حيوان هو شبه الحيوان في الحتة دي في الإثمار والإكثار ويملى الأرض تمشي تمشي دي, دي نفسها اللي اتقالت في آية 22 على الحيوانات ففي التكاثر أيوة دي حاجة وجه شبه بين الإنسان والحيوان لكن ده لا يعني ان الانسان حيوان بدليل اللي بعدها مختلف واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الارض اما السلطة والاخضاع دي بتاعت الانسان وقال الله اني قد اعطيتكم كل بقل يبذر بذرا على وجه كل الارض وكل شجر فيه ثمر شجر يبذر بذرا لكم يكون طعاما ربنا خلق الانسان وقال له تتكاثر وقال له تتسلط وقال له تاكل طب اكل ايه قال له تاكل زي ما انت عاوز من الشجر من النباتات لم يسمح باكل الحيوانات الا بعد الطوفان لما لقى الانسان نزل قوي في المستوى لكن الانسان في اصله نباتي الانسان ال... لا ما هتيجي بعد كده انا ذكر وانثى مره يقول خلقهم ومره يقول خلقهم الاخبطكم فيها تاني بصوا ربنا مرة يتكلم بمفرد ومرة يتكلم بجمع ودي فهمناها ليه لأنه ثالوث في واحد وواحد في ثالوث لما تيجي سيرة الذكر والأنثى مرة يتكلم عليهم كمفرد ومرة يتكلم عليهم كجمع ليه لأنه الزواج بيخلي الاثنين واحد فمرة هيقول ذكر وأنثى خلقهم هم ومرة هيقول ذكرا وأنثى خلقه خلقه ده واحد هم اتنين ولا واحد يا رب هي بالظبط كده انت ومراتك اتنين ولا واحد اتنين وواحد اتنين ما تلغيش مراتك هي كيان وانت كيان لكن بالروح القدس انتوا كيان واحد فاهمين ازاي زي الثالوث الاقدس ثالوث في واحد وواحد في ثالوث ادي وجه شبه تاني بين الانسان وربنا فهمتوا انه بالحب هو ومراته بيبقوا واحد مع ان هو ومراته متميزين زي ما بنقول الاب غير الابن غير الروح القدس لكن التلاتة واحد طب ازاي قلت غير وقلت واحد افهمها بقى لو حبيت مراتك كويس هتعرف يعني ايه انتوا واحد وانتوا اتنين في نفس الوقت هذه شبه ذكر وانثى خلقهم وباركهم وقال لهم اثمروا واخضعوها وبعدين قال لهم أعطيتكم كل أكل ولكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية أعطيت كل عشب أخضر طعاما وكان كذلك ورأى الله كل ما عمله المرة دي بقى إيه فإذا هو حسن جدا يعني كل اللي فات جميل في عينين ربنا أما عند الإنسان جميل جدا وجدا في الكتاب عزيزا يعني مفيش مبالغة في واحد يقول جدا كده عمال على بطال لكن الإنجيل لأ الوحي لما يقول كلمة جدا يعني انه دي بالذات جميلة قوي يعني ما فيش كده بالمبالغة للمبالغة لا فهنا واضح ان الانسان في عينين ربنا جميل جدا تصوره احنا ما حدش فينا مت- فاهم الحتة دي كفاية او مستوعبها ان انا وانتم في عينين ربنا حاجة جميلة قوي يعني جمال الطبيعة وجمال الخليقة وجمال الفن وكل الجمال اللي عامله في ربنا كون وجمال الإنسان أحلى كتير طبعا احنا تلاحظوا بقى ان احنا ندور على الجمال نطلع الطبيعة لكن تبص للإنسان ما تشوفش حاجة عدلة ده لأن عينك فيها خلل لكن الأصل ربنا يشوف الطبيعة جميلة جدا ويشوف الإنسان أجمل فالإنسان الروحي يشوف الطبيعة جميلة جدا ويشوف الإنسان أجمل من الطبيعة والإنسان الروحي يطلع الدنيا يكلم ربنا ليه لأن كل اللي عمله ربنا عمله عشانه فيكلم الشمس والقمر والنجوم والرملة والبحر لأنها كلها بتاعته وكلها بتقول ربنا جميل قوي وإيده حلوة قوي ويبص في نفسه يقول لا ده أجمل وأجمل كمان ده, ده باب التأمل يا جماعة ليه بنتأمل في الطبيعة ونشوف ربنا لأنه عمل إيديه وليه نتأمل في الإنسان ونشوف ربنا لأنه مش بس عمل إيديه ده صورته كمان فإذا هو حسن جدا يبقى بابين للتأمل أهو باب في الطبيعة يخليك تشوف ربنا وجماله وباب جوه الإنسان نفسه تشوف قد كده ربنا جميل آه، و- وحلو وكان مساء وكان صباح يوما سادسا فأكملت السماوات والأرض وكل جندها وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا ناخدها حتة حتة أكملت السماوات والأرض وكل جندها يعني من ناحية الخلق خلاص مش هيخلق تاني لكن من ناحية التكاثر مستمر طبعا والاستمرارية مستمر فاللي اتخلق مش هيقف فهنا يقول فرغ الله خلي بالكم الكلمة دي هي اللي بتفهمنا يعني ايه سبت او يعني ايه يوم راحة في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح لان دي بقى قصة السبت والحد دي طويلة قوي انا هقولها بسرعة دلوقتي استراحة يعني ايه مش ربنا تعب ده كل مرة يقول ايه قال ما فيهاش تعب الحكاية محدش يفهمها ان ربنا تعب وعمل مجهود فارتاح لا حاشا لكن استراحة معناها فرح احتفل احتفل توقف عن الف- الخلق وبدأ الرعاية العناية واخدين بالكم فاليوم السابع هو يوم فرح الله بخليقته يوم احتفال الله بالإنسان يوم عناية الله بالإنسان واليوم ده آخره إيه ملوش آخر واخدين بالكم يعني احنا عايشين في اليوم السابع برافو عليك شوفوا آدم اتخلق من قد إيه أهو يوم أهو من 6000 سنة لسه في السابع بس هقول لكم الحد دخل ازاي الثامن دخل كمان بس هتيجي حتة حتة لكن إذا معنى السبت عشان بعد كده لما يجي في موسى يقول اذكر يوم السبت لتقدسه ليه يا رب لأن فيه استراح الله من جميع عمله يعني ايه يا رب هو انت تعبت لا ما تعبتش يعني فرغت يعني فرحان بيكم عشان كده لما المسيح لقى اليهود فاهمينها غلط وفاكرين ربنا قال ارتاح ما حدش يشتغل محدش يشتغل لان ربنا مريح دلوقتي فمحدش يعمل شغل فقام المسيح غاظ اليهود وقال لهم حتة كلمة قال لهم ايه أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل فاتغاظوا جدا لأنه كسر المفهوم ازاي أبوك بيعمل احنا في السابع ما فيش شغل قال لهم لا هو ما بطلش يشتغل هو بيرعى الخليقة اللي خلقها في عمل رعاية هو بطل يخلق جديد لأن بعد الإنسان ما فيش أحلى من كده خلاص فمش هيعمل خليقة جديدة بعد الإنسان مش هيطلع حاجة أجمل من الإنسان كخلق هو مبسوط بكده وفرحان بكده فالله يعمل عمل الرعاية في يوم السبت عشان كده المسيح له المجد قال لهم أنا بشتغل شغل أبويا أنا جاي أشفي في السبت ليه لأن حاجة اتكسرت وباظت أعملها يوم السبت ما هو خلق قبل كده وجاي يرعى ويصلح ويظبط في اليوم السابع اليوم اللي هو فرحان فيه بخلقته تاني كلمة سبت يعني راحة هي السابع في التسلسل وأصبحت شريعة اليهود أنه يوم السبت يوم رحم كان الغرض منه في العهد القديم أن الناس تقعد تفتكر ربنا في اليوم ده وتصلي لربنا وتشكر ربنا على الثلاث أيام اللي ربنا بيرعاهم فيها ويحسوا بربنا اللي خلق لهم الدنيا دي كلها لأن بقية الست أيام ملهيين في الأكل والشرب والشغل ادي فكرة السبت قاموا اليهود حولوا السبت الى حرف بلا معنى بقوا ما ياكلوش ما يشربوش ما يتحركوش واللي يعمل حاجة من ده يزعقوا له فالمسيح لما جه وهو اللي قال شريعة السبت بقى يكسر السبت قصد يدخل المجمع اليهودي يلاقي واحد ايده يبس يقول له تعالى اقعد في النص هنا قدام كل الناس ويسأل الناس يجوز الواحد يشفي في يوم السبت ولا لا يقوموا يحتاروا ليه حسب الشريعة لا يجوز لكن قلبهم بيقول يا ريت إن كان يخف يخف سبت ولا حد بس يخف فقام المسيح قال لهم انسوا بقى الحرف و- وهكلم قلبكم لو البهيمة اللي عندك وقعت في البير يوم السبت هتفكر سبت ولا حد ولا هتشيلها يبقى أنا أولادي يوم السبت عندهم مشكلة ما ساعدهمش مد إيدك ومدها وقامت صحيحة قاموا كل المتطرفين الحرفيين هاجوا ماجوا ازاي يكسر السبت وكل اليهود البسطة فرحوا سقفوا ليه سبت ولا حد المهم الراجل يخف فاهمين فبدأ المسيح يكسر حرفية السبت ويرجع جماله ان يوم السبت هو لقاء الحب بين الله وإنسان والخليقة يوم السبت هو القعدة الحلوة اللي بين ربنا وولاده مشغولين عنه ست أيام بيتسلطوا بيخضعوا الأرض بيزرعوها بيعملوا أيا كان يفضوا له يوم لازم يفضوا له يوم يحتفلوا بيه ببعض ربنا يفرح بخليقته وخليقته تفرح بيه فلما الإنسان أنا قدامي خمس دقايق وأديكوا بريك لما الإنسان سقط في السبت ما هو الإنسان عمل العملة إمتى آدم عملها إمتى في السبت ما هو ما كانش في خلق بعد كده فالإنسان بوظ الدنيا يوم السبت بدل ما يفرح ربنا ويريح ربنا أحزن الله فاهمين إزاي فربنا قال له طب احفظ السبت وأنا هصلح غلطتك فعشان كده في المزامير بقى يتكلم عن يوم آخر واللي يقرأ النبوات دايما تتكلم عن في ذلك اليوم في ذلك اليوم وفي المزمور 103 يقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح أنهي يوم السبت ما عادش فرح ده أصبح غم كل ما نقعد يوم السبت نفتكر الخلق ونفتكر معاه كمان السقوط والخطية والبهدلة اللي احنا فيه والموت اللي علينا فأصبح السبت هو احتفال بالطبيعة لكن احتفال ناقص ومكبوت بسبب ان الموت دخل في السبت فشوه جمال السبت فربنا قال لا انا هوضب لكم حاجة تاني هاجي يوم تاني يوم بعد السبعة دول يوم الحد آدم الجديد يدي حياة جديدة وخلق جديد ويوم جديد وأبدية جديدة لا تنتهي ولا يهددها الموت فهمتوا ليه احنا بتوع الحد مش بتوع السبت احنا لو بتوع السبت يبقى لا المسيح جه ولا مات ولا قام ولا فدانا ولسه محكوم علينا بالإعدام ولسه بتوع السبت نيجي نفرح بالطبيعة نخ- نخاف من سيرة الموت لكن احنا بتوع الحد نفرح بالطبيعة السبت وقلبنا جامد لأن الحد بنفرح بالقيامة فمش خايفين من الموت ماشي يبقى السبت في فرح بالخلق وفي تهديد الموت والحد في فرح بالله والأبدية عشان كده احنا بقى كمسيحيين بنعيد سبت وحد بس العيد الأساسي الحد مش السبت تلاحظوا في الطقس القبطي يقول لك ما تنقطعش السبت والحد عن الأكل ما تسجدش سبت وحد ليه؟ بنمنع الحزن في السبت والحد لأن السبت فرحة بخلقة الله اللي ربنا خلق الجمال ده كله لينا والفرحة دي مبتورة وحزينة لأن في السبت دخل الموت بسبب عملة آدم لكن لما المسيح رفع الموت بقيامته يوم الحد بقت الفرحة كاملة فبقينا كل حد نرتم في القداس ونقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه هو ده اليوم الجديد بتاع الحد اللي يقرأ منكم عبرانيين ستة يراجع الكلام فقال فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل وبارك الله اليوم السابع وقدسه فأصبح مقدس مقدس يعني إيه يعني مخصص لله النهاردة احنا عندنا الحد هو اللي مخصص لله والحد معناه العمر كله الحد أهم يوم بس مقصود كل الحياة الجديدة مخصصة لله كل أيامنا حد والحد هو اليوم الأساسي بتاعنا لأنه قام وقومنا ورفع حكم الموت ففي كل أفرحنا لكن السبت له لسه ذكرى قداسه عندنا لأنه ده اليوم اللي كان ربنا عاوز فرحان بيه في آدم قبل ما آدم يحزنه بعملته لأن فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا يعني حتى موسى كان دقيق أنه استراح من عمل إيه الخلق بس لكن عمل الرعاية والعناية ما مش هيرتاح منه أبدا فاهمين ازاي يعني واحدة ولدت فارتاحت ارتاحت من ايه من الولادة لكن العيل اللي جه ده مين هيتعب معاه هتفضل الام تترعاه فاهمين الفكرة فهي ارتاحت من الولادة من البداية يعني لكن الاستمرار ده ده هي متعتها بعد كده انها ترعاه فربنا فرحان برعايته لولاده لكن الخلق لم يعد يخلق مرة أخرى